السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال أخوي وحبيبي قلنا في أول حلقة أكيد كل إنسان في الدنيا ما يقدرش يعيش من غير الناس وبيبقى نفسنا كلنا إن احنا نحب ونتحب والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأسوة والقدوة في كل حاجة إزاي نحن نحب الناس والناس تحبنا نعمل إيه عشان الناس تحبنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان في حاجات معينه لو عملناها فعلا هنفوز بمحبه الناس زي ما الراجل زي ما الراجل جه للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس كلمنا في المره اللي فاتت واللي قبلها عن عنصر او سبب من اسباب الفوز بمحبه الناس اللي هو حفظ الجميل والاعتراف بالفضل ودي صدقوني ما بتكونش غير عند الناس اللي هم بنسميهم ولاد الأصول الناس اللي هم بيعرفوا يحفظوا الجميل للناس الناس اللي قلوبها مليانة وفاء الناس اللي اتعلمت فعلا ازاي ان هم ما ينسوش فضل حد ولا جميل حد بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وعشان النبي يأصل فينا المعنى ده حب يقول لنا ان المعنى ده ما كانش موجود بس في الاسلام لا ده كان في الامم اللي قبليكم كمان كان في ناس بتعترف بالفضل والجميل وعمرها ما تنسى فضل حد ابدا وراح ضرب لنا مثل صلى الله عليه وسلم بثلاث اشخاص الثلاثه دولت كانوا في بني اسرائيل واحد كان اقرع والثاني كان اعمى والثالث كان ابرص فالنبي راح حكى لنا قصتهم عشان يعرفنا قد ايه عاقبه ان الانسان ما يكونش عنده وفاء ولا عنده اصل والتاني قد ايه ان الانسان لما يكون عنده فضل ووفاء واعتراف بالجميل قد ايه بيكون جزاؤه عند ربنا عظيم جدا وجزاؤه عند الناس ايضا عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي بيحكي ان كان في بني اسرائيل ثلاثه واحد ابرص والتاني اقرع والتالت اعمى فجاءهم ملك في صوره بشر وراح داخل على الاولاني اللي هو اللي هو الابرص قال له أي حاجة أحب إليك إيه الحاجة اللي أنت بتحبها قال له نفسي يبقى جلدي أنت عارف البرص هو يعني بقع في الجلد كده فقال له نفسي جلدي يبقى كله لون واحد كده وجميل وشكله حلو يعني نفسي جلدي كده يبقى كله كده لون واحد وكمان يعني في نفس الوقت يعني الناس يعني بتتأذى مني وبتتريق عليا مش عايز حد يتريق عليا فراح ماسح على جلده فشفي من البرص بإذن الله قال له ايه رأيك بقى اكمل لك بقى الجميل تحب ايه من الفلوس تتمنى ايه عايز تحب ايه من الاموال قال له بحب الابل فاعطاه ناقه عشراء ناقه حامل في الشهر العاشر فاصبح له وادي من الابل بقى عنده وادي من الابل ونفس الملك راح رايح للاقرع قال له ايه اللي بتتمناه في الوقت دوت قال له يبقى عندي شعر جميل كده ومسبسب وحلو وبشكل حلو يعني قال له طيب فراح ماسح على راسه كل الاماكن اللي ما فيهاش شعر اتملت شعره بقى شعره جميل وزي الفل قال له عايز ايه من الاموال قال له والله انا بحب البقر فراح اعطاه بقره حاملا فاصبح بعد كده عنده وادي من البقر وراح رايح للثالث اللي هو الاعمى قال له اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري والبصر نعمة كبيرة من عند ربنا ربنا سمى العينين يا جماعة سماهم إيه حبيبتين فقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة وفي رواية لم يكن له جزاء عندي إلا إلا الجنة سبحانك يا ربي ف الملك راح باسح على عين الأعمى ده فرجع بصره عاد بصره مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى قال له تتمنى إيه من الأموال قال له بحب الغنم وسبحان الله دايما تلاقي أصحاب القلوب الرقيقة بحب الغنم وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة إيه قراريط؟ قراريط دي اسم عملة بسيطة جدا جدا زي الملاليم عندنا زمان مثلا يعني على قراريط لأهل مكة يا سبحان الله وتمر الأيام يا جماعة والراجل اللي هو كان أبرص بقى جلده سليم وعنده وادي وادي يعني بين جبلين كل ده مليانة جمال وإبل والتاني اللي هو كان أقرع بقى شعره جميل قوي قوي وعنده وادي من البقر والرجل الأعمى بقى مبصر وعينيه شايف بها ستة على ستة وعنده وادي من الغنم أراد المولى عز وجل أن يختبر هؤلاء وربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيصنعون سبحانه وتعالى فهو أرسل لهم ملك في صورة كل واحد منهم قبل أن يعني قبل أن يكرمهم المولى عز وجل يعني أرسل للأبرص واحد يعني الأبرص اللي هو خف ده أرسل له واحد كان أبرص بقى يعني ملك في صورة واحد أبرص علشان إيه يشعر بالنعمة اللي ربنا أنعم بها عليه ويتذكر ان هو كان عنده نفس المرض ده او عنده نفس المشكله ديت والحمد لله ربنا اكرمه فيشعر بنعمه ربنا فيكرم هذا الانسان فدخل عليه قال له يعني عابر سبيل وانقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ عليه في سفري هرد عليه الإنسان اللي ما عندوش وفاء وما اعترفش بجميل وفضل ربنا سبحانه وتعالى قال له الحقوق كثيرة يا عم انت فاكر ايه وانت عشان شايف بس يعني وادي من الابل ده انا بصرف على جمعيات يتامى وبصرف على مش عارف سبع بيوت وبعمل وعامل مرتبات لاسر وعامل وعامل وعامل انا ما عنديش حاجه ليك خالص فقال له سبحان الله كاني اعرفك انت مش كنت ابرص وربنا شفاك وكنت فقير وربنا اغناك قال له لا لا لا لا انت فاكر ايه ده انا باشا وابن باشا ده انا عيلتي مقصله بشوات قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر أنت فاكر إيه قال إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت فعاد أبرص كما كان فقيرا كما كان ومرايح نفس الملك في صورة رجل أقرع وراح للتاني اللي هو إيه اللي هو الأقرع قال له عابر سبيل قد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وال... وخلاك كده جميل كده والمال أن تعطيني بقرة أتبلغ عليها في سفري قال له نفس الكلام الحقوق كتيرة جدا انت فاكر ايه ده احنا ورانا مسؤوليات ورانا ورانا ورانا قال له لكأني أعرفك ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا قد أغناك الله قال له لا لا لا إنما ورثت المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت فعاد أقرع فقيرا الاثنين الأولين دولت كانوا صورة سيئة جدا لناس ما بيعترفوش بفضل حد لناس ما عندهمش اعتراف بالجميل فراح رايح بقى الملك للثالث اللي هو كان أعمى وراح له في صورة رجل أعمى قال له عابر سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك هذا المال أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري فقال له شوف بقى شوف شوف الإنسان الأصيل قال له إيه قال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله فخذ ما شئت انت كنت عايز شيء واحدة لا لا لا خذ اللي انت عايزه فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله خذ اللي انت عايزه ما دام لله خذ اللي انت عايزه فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك الدرس الجميل اللي طلعنا بيه من القصة الحلوة ديت الوفاء والاعتراف بالجميل الأعمى اللي ربنا رد له بصره كان عنده وفاء كبير جدا وفاء عظيم فربنا أكرمه رد له بصره وحافظ عليه بصره واداله المال وبارك له في المال الاثنين التانيين كانش عندهم وفاء رجعوا فقراء وخد بالك بتبقى مأساة ان انت تبقى فقير وتغتني وترجع تاني فقير لو فضلت طول عمرك فقير الموضوع بسيط انما عشان تكون فقير وترجع تبقى غني وبعدين ترجع تاني تبقى فقير بتبقى مأساة ولما تكون أبرص وتخف وترجع تاني تبقى أبرص بتبقى مأساة كل ده كان بسبب ايه؟ بسبب عدم الوفاء وعدم الاعتراف بالفضل قلت لكم في الحلقة اللي فاتت امسكوا ورقة واعملوا لوحة شرف وشوف اكتب أصحاب الفضل عليك من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي عرفت ترتبهم تيجي نرتبهم مع بعض تعال نرتبهم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في المقدمة وما نقدرش أبدا نقدم عليه أحد أبدا أبدا صاحب الفضل الأكبر الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عمرك فكرت في نعم ربنا عليك ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانك يا ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق لكن كل النعم دي تذوب في نعمة واحدة ورضيت لكم الإسلام دينا لما تعرف النهاردة أن أهل الأرض ستة مليار وشوية منهم مليار وشوية مسلمين والخمسة مليار يكفرون بالله نعمة كبيرة من ربنا ولا مش نعمة ان ربنا اصطفاك ان انت تكون مسلم ومش اي مسلم ما انت كنت ممكن تكون مسلم مبتدع لا مسلم من اهل السنة والجماعة وممكن تكون مسلم من اهل السنة والجماعة لكن مقصر في حق الله لا بتصلي وبتسجد لربنا وبتسبح بحمد ربنا وبتصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقاعد تسمع درس علم وما انتش بتفرج على حاجات تانية تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى أول من نحفظ له الجميل هو الله صاحب الفضل اللي ما نقدرش ننساه أبدا اللي كل ذرة في جسمنا وكل لحظة في حياتنا كلها من فضل ربنا ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى احنا ممكن نستغنى عن الأكل والشرب لمدة أسبوع ومدة أكتر من عشرة أيام لكن ما نقدرش نستغنى عن الله طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك والله ما نقدرش نستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا سبحانه وتعالى مهما كتبنا في علاك قصائدا بالدمع خطت أو دم الأكفان فلأنت أعظم من مديح كله وأجل مما ضار في الحسبان يبقى أول من نعترف له بالفضل هو الله سبحانه وتعالى ثم نعترف بفضل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا جعله سبب في خروجنا من الظلمات إلى النور قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري كل أمتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى تعترف بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انك عمرك ما تنسى فضل النبي ابدا عمرك ما تنسى فضل هو سبب كل الخير ما تركته من خير ولا كده ما تركته من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركته من شر الا وقد حذرتكم منه حتى لما اعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعه يوم القيامه ما قالش لال بيت فقط قال امتي امتي امتي لما قال يعني صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة إلا أنا فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن في سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي ما سكتش عند السبعين ألف قال لا أنا طلبت المزيد لأمتي فاستزدت ربي في روايتين الرواية الأولى فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الرواية الثانية فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي ليه ثمان شفاعات يوم القيامة ثمان شفاعات دي كلها عشان أمته أول شفاعة مش عشان أمته بس الشفاعة اللي هي المقام المحمود الشفاعة الكبرى يوم القيامة الشفاعة في بدء الحساب تخيل هتكون للمسلمين والكفار مين اللي هيشفع لهم حبيبنا محمد يشفع لبدء الحساب صلى الله عليه وسلم المقام المحمود يحمده كل الخلائق في هذا الموقف العظيم نحمل, نحمل الفضل ونعترف بالفضل مين كمان يا جماعة لسلفنا الصالح الصحابة اللي وصلوا لنا سنة النبي اللي وصلوا لنا القرآن كلام ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى واللي وصلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي دفعوا عن الدين دوت ووصلوا الدين على أشلائهم ولحومهم ودمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعترف بالفضل التابعين اللي وصلوا القرآن والسنة عن الصحابة لينا نعترف بفضل مشايخنا اللي اتعلمنا على ايديهم واللي لسه لحد النهارده بنتعلم على ايديهم ربنا يجازيهم عنا كل خير نعترف بفضل مين تاني لابائنا وامهاتنا انشكر لي ولوالديك يا سبحان يا سبحان الله سيدنا ابن عباس بيقول ثلاثه اشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل أمك وأبوك اللي النبي قال عنهم الوالد أوسط أبواب الجنة أوسط يعني أحسن وأجمل أبواب الجنة أجمل بأبواب الجنة اللي ربنا قال عنهم سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوعى تنسى فضل امك وابوك يا بخت اللي عنده ام ويا بخت اللي عنده اب اكيد يعني انت في نعمه كبيره عندك باب من ابواب الجنه مفتوح اوعى يموتوا قبل ما يكونوا راضيين عنك اوعى يموتوا هم زعلانين منك فوز بدعوتهم ربنا يكرمك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا بنقول لابد ان احنا نحمل الجميل ونعترف بالمعروف لاي انسان في الدنيا اكرمنا ولو كرم بسيط لما تعترف بالفضل للناس اللي اكرموك وتعترف بالجميل لكل الناس اللي اكرموك اكيد الناس دي هتتشجع انها تعمل خير اكتر واكتر وتكرم كل الناس وبكده ينتشر الحب والمعروف بين الناس والمجتمع كله يسود الحب ده كان العنصر الثاني من عناصر السحر الحلال ازاي تفوز بمحبة الناس قلنا اول حاجة الاستعانة بالله تاني حاجة وخدنا فيها ثلاث حلقات سامحونا طولنا فيها لان الموضوع مهم اللي هو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل اللي هنتعامل او اللي هنتكلم عنه المرة الجاية بكرة ان شاء الله الرفق واللين تعالوا نتكلم عنه بس بكرة ان شاء الله انتظرونا في نفس الميعاد بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته